هم فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحمد منشي العالمين نبتدي ثم الصلاة والسلام والسرمدي على النبي المصطفى محمد صلوا عليه وسلموا تسليما خص من شاء بمعرفة كيفية نطقه بألفاظ كتابه كما أنزله مع أمين وحيه على أعز أحبابه وصفوة أنبيائه صلوا عليه وسلموا تسليما معنا المصاحف يلا مصاحف نفتح على سورة عبساء وتولى ومعايا الأجندة والقلم وهنبدأ ندون الكلام ده بمشيئة الله تعالى آه، انتبه معايا وركز يا طالب الإحسان للقرآن وليس المتاع ممتعتع مثل ذي الإتقان فالماهرون مع الملائكة الحسان الآية عندما أقول فمن شاء ذكره الثانية عشر لاحظ الآتي فمن شاء النون هنا النون خالية من الحركة عارية من الحركة هنا تسمى بالنون الساكنة أي الغير متحركة إذا إذا سئلت ما هي النون الساكنة قل هي النون الخالية نكتب الكلام ده هي النون الخالية العارية من الحركة هكذا أقول فمن شاء أو عندما أقول الآية الثامنة عشر من أي شيء من أي أقول من لاحظ النون من أي النون اللي عليها رأس الحاء يعني نون تريد أن تستريح فاستراحت فلغيت ولم يبقى لها غير رأس الحاء استراح فبق فبقيت رأس الحاء فوضعت على النون يعني تقول لك استريح قل من أي شيء إذن اليوم بمشيئة الله تعالى مع أحكام النون الساكنة والتنوين أحكام النون نعم حين تسكن وأيضا التنوين عندما الآية الثالثة عشر أقول صحف فين فين مطهرة ماذا حال أقول صحف نون النطق نون بس ملفوظة وليست مكتوبة إذا التنوين هو نون نعم التنوين هو نون أيضا اكتب التنوين هو نون ساكنة بس مش أصلية زائدة تلحق آخر الاسم إذا هناك فرق بين النون والتنوين إذا موضوع كلام اليوم نلقي نظرة على كل نون تصادفك في سورة عبس وتولى أي نون في كلمة أو كلمتين ونتوقف ونقول وجدتها ومن حقك بل من واجبك أن تصدر عليها الحكم مع أحكام النون الساكنة والتنوين وقبل أن نتكلم عن النون الساكنة والتنوين نقول الناس أحوالهم عندما يلتقي بعضهم ببعض منهم من يظهر ويتألق في حضرة وفي وجود الآخرين ومنهم من يندمج مع الغير كأنه واحد ومنهم من يختفي وتختفي شخصياته في وجود الآخرين ومنهم من تنقلب مرة ثانية كل يركز معايا أقول النون الساكنة كالناس منهم من يظهر ويتألق ومنهم من يندمج في وجود الآخرين ومنهم من يختفي ومنهم من ينقلب هذه أحكام النون الساكنة والتنوين ونحن دائما نقول التلقي والمشافهة والأخذ نعم من أفواه المشايخ المهر المتقنين فإذا اليوم مع أحكام أحكام ماذا؟ أحكام النون الساكنة والتنوين عندما أقول من أي شيء أقول من لاحظ الآتي من انتبه لمخرج النون الساكنة أقول من من من اسمعوا معي قولوا معي من أسمع أقول من منن أين تخرج أقول من إذا المخرج النون اللي هي هتتعامل مع جميع الحروف الهجائية مخرجها من طرف اللسان طرف اللسان أقول من طرف اللسان مع الجد نعم إذا ده مخرج النون الساكنة مع جميع وأقول من ده مخرج النون الساكنة وصفات النون الساكنة كما سنبين إن شاء الله تعالى إذا من أي شيء تظهر النون تتألق النون أه، انتبه معي من أي الآية الثامنة عشر من أي شيء ظهرت النون في حضرة الهمزة من آ تألقت النون إذا الحكم الأول من أحكام النون الساكنة مش المتحرك ألا وهو الإظهار إظهار ماذا؟ إظهار النون الساكنة في حضرة حرف من حروف الإظهار وهو الهمزة وما هي حروف الإظهار من أي شيء من خاء ها من خلق الخاء من حروف الإظهار عندما أقول من آمن هكذا عندما أقول ينغو أهي سينغضون سينغي يبقى الغاي إذا النون مع حروف الإظهار وحروف الإظهار الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء مرة ثانية حروف الإظهار ماذا؟ ها الغين والخاء والعين الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء ها مرة ثالثة كل انت معايا ما حروف الإظهار؟ وما الفرق بين النون والتنوين النون الساكنة هي النون الخالية من الحركة أما التنوين هو نون ها ساكنة كلنا انت معايا نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم نعم آه، الحكم ده أولا حكم من أحكام النون الساكنة إذا عندي من أي علامة منور بتقول لك من أي رأس الحاء الحاء السكون اللي فوق النون علامة مرور بترشدك بتدلك هنا الإظهار إظهار النون الساكنة في حضرة حرف من حروف الإظهار الأمثلة طبعا كتير جدا بس اليوم بناخد يعني قليل أو موجز للتميم أقول من أي شيء إن إن إن خلقه إن خلقه النطق بتاعي بيقول إظهار ما شيئان خلقه النطق بتاعي بيقول بيان اذا هنا التنوين انتبه للتنوين هنا انتبه للتنوين هنا كسرتين متساويتين بالشكل ده اذا لو جالك في المصحف يا قارئ القران كسرتين متساويتين بالشكل ده بيقول لك من فضلك هنا الاظهار علامه مرور يبقى قولوا من اي شيء ان خلقه شايف حيله التلاوه زينه الاداء والقراءه وما إلى ذلك يبقى ده أول حكم من أحكام النون الساكنة ألا وهو الإظهار إظهار ماذا؟ إظهار النون الساكنة أيضا يقارئ القرآن أق- الآية الثانية عشر فمن شاء أقول فمن شاء الله النطق مش إظهار فمن شاء فمن إذا- هنا النطق نطق إخفاء إخفاء النون عند حرف الشين إذا الشين من حروف الإخفاء نعم عندما أقول يا قارئ القرآن بالإحسان وليس المتعتع مثل ذي الإتقان فالماهرون مع الملائكة الحسان ومن يتعتع فحظه أجران عندما أقول الآية عندما أقول من نطفة الآية التسعة عشر من نطفة النون مع النون دغمت يعني خلط النون مع النون اذا ايضا هنا حكم من احكام النون الساكنه اتكلمت على الاظهار البيان الوضوح هنا النون النون الخاليه من الحركه نون مع نون دغمت من نطفه طيب فمن شاء ليس باظهار فمن شاء ليس بإدغام فمن إذا هنا إخفاء إخفاء للنون الساكنة في حضرة حرف من حروف الإخفاء نرجع سدية إذا اتكلمت على الإظهار الإظهار النون مع حروف الإظهار الستة وما هي حروف الإظهار ها الهمز والهاء كل يكتب ها والعين والغ... عندما أقول من نعمة عندما أقول فمن يعمل عندما أقول من كل ده إدغام للنون من عندما أقول من رب من ربهم مكتوبة في المصحف عندك من ربهم إذا الكتابة غير النطق التلفظ لذلك القرآن الكريم حفظ في الصدور قبل أن يحفظ في السطور ولم يزل حفظه بين الصحابة في علا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دلوقتي عند اليوم حكم من أحكام النون الساكنة قد يكون إظهار قد يكون إدغام قد يكون إخفاء انظر إلى الآية السابعة عشر عندما قتل الإنسان هنا الحكم إظهار أم إدغام هذا الحكم ماذا؟ ها؟ إيه اللي حي... مش عارف أنا أقول قتل الإنسان النطق بتاعي بيقول ايه إظهار لا من الإنسان النطق بتاعي بيقول إدغام لا إذا هنا الإخفاء إذا الإخفاء هو حالة بين الإظهار والإدغام طب الإدغام من نطفة دمج النون مع النون خلط النون مع النون خلط النون ميم خلط النون مع الياء مرة خلط النون مع الراء مرة خلط النون مع اللام اذا حروف الادغام وحروف الادغام ياء وراء وميم اكتب ولام وواو ونون وجمعت في كلمة يرملون هكذا ست حروف إذا ست حروف الإظهار ست حروف للإدغام الحروف الإخفاء يبقى 15 حرف 15 حرفا وهي حروف الإخفاء مش مطلوب مني نحفظها المطلوب مني التطبيق العمل الصح هكذا يبقى الإنسان فعندما أقول فمن شاء الحكم هنا إيه ها استنبط الحكم عايز حكاية عايز حوار معايا كل يتعايش معايا محدش يسرح ابدا كل اللي على الشاشة كل الجمهور يسمعنا فما هل هنا اظهار فما بل بل بل, بل الاهم من ده فما الحرف اللي هيطلع هيئة الشكل الحنك هيبقى شين الذين يا هل النطق ده بيوحي بالادغام هل يوحي بالاظهار فقولوا الذين ينقضون هكذا إذا الإخفاء ليس بإظهار وليس بإضغام أيضا يقارئ القرآن بالإحكام عندي حكم من أحكام النون الساكنة ألا وهو حكم يسمى بحكم الإقلاب الآية السابعة والعشرون فأنبتنا هكذا لاحظ الآتي النون اللي عليها ميم إذا أقول فأنبتنا الوضع اختلف مش إظهار مش إدغام مش إخفاء فأنبتنا إذا قلبت النون إلى ميم متى تقلب النون إلى ميم فأنبتنا النون بعدها حرفين الباء إذا في حضرة الباء قلبت النون إلى ميم فأنبتنا إذا عندي أربع أحكام للنون الساكنة قد يكون إظهار أو قد يكون إدغام أو قد يكون إخفاء أو في إقلاب النون مع الباء إذا الإظهار مع ست حروف همز وهاء عين وحاء وغين وخاء مرة ثانية أقول حروف الإظهار ماذا؟ همز وهاء وعين وحاء وغين أما حروف الإدغام يرملون ست حروف وعدي حرف الإقلاب حرف واحد باقي الحروف اللي هي 15 حرفا بحروف الإخفاء يهمني النطق الصحيح للإخفاء عندما أقول عليكم آه الحكم هل هيبقى إظهار؟ لا هيبقى إدغام؟ لا هيبقى إقلاب؟ لا هيبقى إخفاء أنفسكم إذا ده يعني بعض الأمثلة اللي بتبين لك يا قارئ القرآن حكم من أحكام التجويد ألا وهو حكم النون الساكنة والتنوين الكلام ده طبعا مهم جدا التطبيق العملي أكم من الناس عارفين الأحكام دي نظري وحافظين الأحكام نظري وح... الإظهار هو والإدغام بس مش عارفين التطبيق العملي التطبيق العملي في الكتاب وذهابك للكتاب حتى لو شعرك شاب برضه لازم تلتزم بالكتاب تبقى موجود في الكتاب ما تقولش صعبة لا وتشغل بالك أهم حاجة بالتدبر تفكر ها على موكس في تأ... في تأودة في طمأنينة في تفكر في خشوع في توكل على الله في استغفار في تحس بالآية آية فيها عذاب تستعيذ بالله من فيها جنة تسأل الله عز وجل الجنة وما إلى ذلك يبقى العملية مش أمر هي شوية قواعد هعرفهم عشان أطبق يبقى كده قرأت لا ده لازم يكون فيه خشوع وانت بتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والبعض يقول بسم الله الرحمن الرحيم اسم الله الرحيم ايه لا حرف بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان مثلا مما خلق أو عبس وتولى آه إخفاء آه جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى وما إلى ذلك الحقيقة طبعا الكلام كتير جدا بالنسبة لمسائل وقضايا أحكام تجويد القرآن الكريم آه والأحكام كثيرة إن يهمني التلقي التطبيق الصحيح نلقي كما تلقينا عن مشايخ طبعا كلام كتير جدا يعني بعض الكلمات والكتابة بتاعتها غير اللفظ بتاعها فإذا لابد من المشافهة لابد مش هينفع اجتهاد لا اسألوا أهل الذكر إن كنتم إيه لا تعلمون يبقى معايا الصورة معايا الأجندة بتاعتي معايا الأحكام بنطبقها التطبيق العملي مش عايزك تحفظ لي الكلام ده لا تطبقه لي زي ما قلت لك الشين فيها تفشي زي ما قلت لك الصاد فيها تفخيم أيضا النون هنا أن جاء مش هتقعد تقول أصل لا لا آه النطق بتاعي بيقول على طول إخفاء أنا عايز مرة إذا تحقق فعلا الإدغام إدغام إيه؟ إدغام النون دمج النون في الراء أصبحت اتنين راء هي مكتوبة في المصحف من ربهم إن نطقي من ربهم هي مكتوبة في المصحف فمن يعمل إنما النطق بتاعي فمن يعمل وما إلى ذلك من إذا دلوقتي الإظهار ست حروف الإدغام ست حروف الإخفاء 15 حرف وبالنسبة للإقلاب قلبت النون إلى ميم في حضرة الباء ولما قلبت النون إلى ميم وفي حضرة الباء قلبت النون إلى ميم لأن النون مع الميم بيشتركوا في الغنة وخلي بالك بقى بالنسبة للغنة البعض هو بيقرأ يقول عبس وتولى آه جاه يجيب كل الحروف وكل المدود فيها غنة وهذا خطأ زي يقول ولا الضالين لا ولا الضالين كل بقى الموضوع يقول لك ايه امين مش امين بقى مش امين امين يبقى لازم يا قارئ القرآن تلتزم بأحكام التلاوة أحكام التجويد التطبيق العملي قبل النظري لأن في حاجة اسمها فرض عين وفرض كفاية فرض عين ان انت تجود وتقرأ القراءة الصحيحة انما نعم انما فرض كفاية ان انت تعرف الاحكام النظرية اصل الاخفاء اصل مش عارف المقطوع اصل الم... كل ده كويس انما الاصل التطبيق العملي وده اللي احنا بنفتقده اليوم كل قارئ ليس كل قارئ مقرئ ولكن كل مقرئ قارئ في فرق بين القارئ في الفرق بين المقرئ بين المحفظ بين الملقن مش شرط انسان يكون حافظ القرآن يعرف يعلم لا مش شرط انما ممكن انسان يعني بيكون ربنا من عليه حفظه بفضل القرآن يحفظونه من امر الله اي بامر الله طبعا ان شاء الله قواعد كثيرة جدا وان شاء الله من خلال جزء تبارك وقد سمع والمسائل دي ان شاء الله تعالى هنتكلم فيها باستفاضة بس خلي بالك لا افراط ولا تفريط بدون كلكعة انا يهمني حفظ القرآن بدل ما تضيع وقتك في ايه في احكام تجويد ومش ست شهور دور التجويد يا اخي ست شهور احفظ فيهم يا اخي خمس اجزاء من القرآن الست شهور دولت يا اخي احفظ لي فيهم سورة البقرة الست شهور احفظ لي فيهم جزء عامة وتبارك اولى ثم اولى تقابل الله عز وجل وانت حافظ القرآن القرآن هو اللي هيكون ونيسك في قبرك ما شاء الله خير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه القرآن الكريم سنا متهللة هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار ده مش انت ده والدك اللي هو كان السبب عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى يبقى تقرأ في خشوع في تدبر أيوة بس بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ما تقولش انا وتولى وتقعد بقى الدلع اللي بيحصل ده ويقول لك ايه ده صوته ده جميل احنا ما بنتعبدش بالاصوات بنتعبد بالقران الكريم وده الاصل بتاعي بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاء بمد بغن أن جاءه الأعمى كأن أخي الأعمى قدامك وبتتصور روحانيات الجميلة وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتى مش تنفعه فتنفعه وما إلى ذلك وإلى لقاء إن, إن شاء الله ولقاءات إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم علمنا منه ما جهلنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا منتهى كل نجوى يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية أمرنا والحمد لله رب العالمين ودايما تتصبحوا بيه وتتمسوا بيه يرفعكم الله أعلى الدرجات قولوا آمين رحم الله عبدا قال آمين وجزاكم الله خيرا وحفظكم الله ورعاكم وإلى لقاءات بمشيئة الله تعالى وحياة العلم مذاكرته فأدم للعلم مذاكرته حياة القلب علم فاغتنمه وموت القلب جهل فاجتنبه ودائما نصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب عشان تشرب زمزم وتقول يا زمزم الشاهد الشاي السلام من عبد ذكار العلام يا مرويتي بعنبرك أعلام من عهد إسماعيل وهو غلام وإلى لقاء وجزاكم الله خيرا وكل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال وفي رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس